الشكر علينا مدعى لله ذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج كنوز ربنا يا رب يجعلني وإياكم ممن يفوزون بتلك الكنوز ويجمعنا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أولا بعتذر آه، لعدم حضور الحلقة الماضية لظروف صحية وإن شاء الله نتواصل مع بعض كل يوم حد وكل يوم أربع إن شاء الله الساعة 10 ونص ربنا يجمعنا وإياكم على خير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تعالى نكمل مع بعض الموضوع اللي بدأناه يوم الأحد الماضي النبي ومفاتيح القلوب النبي ومفاتيح القلوب قلنا يا جماعة احنا يعني اتكلمنا المرة اللي فاتت عن فضل الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم و- وقلنا ان أمة النبي محمد هي خير الأمم وهي الأمة رقم 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل ومصداق ذلك في كتاب الله كنتم خير أمة أخرجت للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أيضا كما عند أحمد بسند صحيح بيخبر إن تلتين أهل الجنة هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم والتلت الباقي بيتوزع على 69 أمة قال صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجنة آه، آه، عشرون ومائة صف أهل الجنة كم, كم صف طبعا صفوف يعني بالمليارات يعني أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من أمتي وأربعون من سائر من سائر الأمم يبقى إذا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلتين أهل الجنة والتلت اللي فاضل يتقسم على 69 أمة الأمة ديت استمدت الخيرية بتاعتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيمانها بالله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يبقى لابد أن أنا أشتغل لدين الله سبحانه وتعالى وأن أنا أعلم أن أنا خلقت عشان أعبد ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والوظيفة الثانية مباشرة وزي ما قلنا احنا لينا وظيفتين وظيفة ان انا عبد لله ووظيفة ان انا اعبد الكون ده كله لله سبحانه وتعالى قال جل وعلا كنتم خير امة اخرجت ايه مش لنفسنا للناس خدت بالك بلغوا عني ولو آية إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير يبقى أعبد ربنا وأعبد الكون كله لله وهي دي الوظيفة اللي فهمها تلميذ النبي ما صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم اللي هو ربعي بن عامر لما سأله رستم قائد جيوش الفرس وقال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا وربعي بن عامر رجل أعرابي بسيط جدا لا اتعلم في الميرديديه ولا في الجامعة الأمريكية ولا, ولا في الجامعة الألمانية رجل بسيط جدا لكنه تعلم في الجامعة المحمدية إن صح القول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فقال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا راح اختصر له حياة المسلم كلها في سطرين قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة مشكلة ناس كتيرة جدا يا جماعة إنها شايفة الدنيا إزاي عارف الدنيا دي في حجم الأصبع ده بس الأصبع ده في ناس حطاه كده فمش شايف حاجة غيره مش شايف غير الدنيا مش شايف غير المنصب والفلوس والجاه وده اللي ضيع ناس كتيرة جدا و- وضيعوا حياتهم وضيعوا اخرتهم بسبب انشغالهم بالدنيا وفي ناس تانية شايفة الدنيا في حجمها الطبيعي اه الدنيا في حجم الاصبع في حجم الاصبع لما ابص الاصبع من بعيد الاقي بفضل الله سبحانه وتعالى ان وراه حاجات اكبر منه ألف مليون ألف مليون مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع يعني لا نسبة ولا تناسب بين الدنيا وبين الآخرة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد البشر صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن الصحابة دخلوا على النبي فلقوه نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف فقالوا يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فقال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها بيقول لهم أنا دنيتي كلها هي يا دوب هي الفترة اللي أنا كأني مسافر والفترة اللي أنا وقفتها تحت الشجرة اللي هي ما تساويش ربع ساعة عشر دقايق استريح ومكمل هي دي الدنيا سبحان الملك فالدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها يبقى نبدأ الواجب العملي واجبنا ان احنا نعبد ربنا عبدنا ربنا و- و- و- واجتهادنا في طاعة ربنا لازم كل واحد فينا ياخد بإيد حد تاني إن أنا لو انشغلت بالدنيا وحياتي كلها دنيا وبس يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح من كانت الآخرة همه شوف اللفظ آه، مستوعب ومستغرق كل حاجة فيك إزاي من كانت الآخرة همه خد ثلاث حاجات جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه حتى لو ربنا رزقه بمليارات وهو شايف نفسه فقير ومش لاقي حاجه والدنيا واقفه والحاله جيم سبحان الملك يبقى جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منها الله اكبر تجري ورا الاخره تكسب دنيا واخره تجري ورا الدنيا تخسر دنيا واخره الله انت عايزنا بقى نتدروش لا بالعكس ده انا عايزك تكون انجح واحد وافضل واحد واعلى واحد في مراكز الدنيا كلها لكن اوعى تنسى حق ربنا سبحانه وتعالى ثم اوعى تنسى حق البشر اللي حواليك الفقراء واليتامى والارامل والمساكين ربنا يجعلك عونا لهؤلاء الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فانا عايزك تنشغل قوي قوي بالاخره طيب نبدا ازاي اه نعبد ربنا نستقيم فاستقم كما امرت ومن تاب معك جميل قوي ولكن بعد كده لازم انشغل بهدايه البشر قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الله وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها طيب البشر دولت ازاي ان انا اتفنن في ان انا اخلي القلوب دي تتفتح اولا القلوب دي تفتح بامر الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ما يشاء وهو اعلم بالمهتدين ونزلت هذه الايه في عم النبي صلى الله عليه وسلم ابي طالب والحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع عمه أبي, أبا طالب بالدعوة دائما يا عم كل لا إله إلا الله وأبو- وعمه كان رجل طيب جدا جدا لكن مشكلته كان على ملة الآباء والأجداد ومش عايز يسلم وفعلا خدم النبي ودافع عن النبي و- ويعني كان يعني مش قادر اقول لحضرتك ك- كم الخدمات التي قدمها لحمايه النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يخطر على قلب بشر لكن مشكلته انه ظل على شركه وكفره في اللحظات الأخيرة النبي مش سايبه صلى الله عليه وسلم شفت حنية النبي رايح له فلقى حواليه مين أصدقاء السوء عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي قول بس الكلمة ديت وأنا يعني أنت لا صليت ولا صمت ولا زكيت ولا حجيت ولا جهدت في سبيل الله بس إن شاء الله بس موت على التوحيد وأنا بس الكلمة دي أقف بين يدي أقول له يا ربي مات على التوحيد حتى لو عمل معاصي حتى حتى عاقبه بس دخله الجنة بس قول لي الكلمة ديت فكان ينظر إلى عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل فقالوا له أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبا طالب فقالوا لا لا لا هو على ملة عبد المطلب في الرمق الأخير يقوم النبي يقول له يا, يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي فيقول له كلمة عجيبة قوي الكلمة دي ضيعت ناس كتيرة قوي على نفس شاكلة أبي طالب قال له والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك لولا أن أنا خايف أن بعد ما أموت يقولوا ده أبو طالب طبقة وخرج عن دين الآباء والأجداد ويعني دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم كنت قلتها لك كتير جدا من الناس النهارده لما تقول له يلتزم لما تقول له يصلي يقول لك والله انا عايز اصلي بس انا خايف اصحابي في الشغل يتريقوا عليا يقول لك عم الشيخ رايح وعم الشيخ جاي أه، واحده عايزه تلبس حجاب والله انا نفسي والله ده يا- وفي اجمل من الحجاب في اجمل من الستر بس انا بس خايفه ان أه، أه، يعني جاراتي وقرايبي و- و- وصديقاتي يقعدوا يتريقوا عليا يقولوا لي ده انت هتعملي فيها مش عارف ايه شوف سبحان الله الكلمه دي ياما ضيعت ناس ما تشغلوش نفسكم بالناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس يا سلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم رغم أن كفار قريش دول كفار ورغم ذلك كانوا لما يسألوا عن النبي لأن النبي هو أكثر الناس إرضاء لخالقه سبحانه وتعالى فلما كانوا يسألوا عن النبي عليه السلام ما تقولون في محمد يقولون هو الصادق الأمين الله يبقى إذا أنا ما اشغلش نفسي بالناس وفي نفس الوقت لازم أشغل نفسي بهداية البشر من حواليا يعني ما اشغلش نفسي هم هيتريقوا عليا يتريقوا براحتهم هو مين اللي بيرضي الناس كما يقولون في المثل الجميل أو في القصة الجميلة المعروفة إن جحا كان ماشي مع ابنه وانت عارفين القصة طبعا يعني وكان عزكم الله معاهم الحمار بتاعهم فجحا راح ايه ركب على الحمار ومشي ابنه جنبه فمروا على قوم فقالوا رجل ليس في قلبه ذرة رحمة بقى ركب على الحمار ومشي ابنه بالمنظر ده قال له خلاص يا ابني يعني عشان الناس ما تتكلمش هنزل انا واركب انت فعدوا على قوم تاني قال له ولد ما عندوش ريحه الادب يركب كده ويسيب ابوه ماشي جنبه فقال له يا ابني طب خلاص نركب انا وانت فركبوا هما الاثنين فمروا على قوم قال له سبحان الله ما فيش في قلبهم ريحه الرحمه هو الحمار يستحمل اثنين فقال له خلاص يا ابني ننزل ونريح الحمار فعدوا على ناس قالوا حمقى مغفلين ربنا اكرمهم واشتروا الحمار ده عشان يركبوه سايبوه ماشيين جنبه سبحان الملك ولن ترضي أي إنسان خد بالك يعني مش هترضى حد أبدا مهما فعلت عشان ترضي كل الأهواء لم تستطيع خد بالك ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض سبحان الملك يبقى إذا لابد أن أنت تسعى لإرضاء الملك سبحانه وتعالى أفتح القلوب إزاي لابد أولا تفتح القلوب بالنبعين الصافيين أنا مش هفتح القلوب ببدعة انا مش هفتح القلوب بحاجة ما وردتش في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا مش هفتح القلوب بحاجة اخد بالك في فرق بين يعني يعني عشان بعض الناس بتخلط الاوراق احيانا ممكن انا اعمل اي امر من امور الدنيا مع واحد عشان اجذب قلبه يعني بمعنى ايه مثلا اعزمه على آه على ايه على اي حاجة على غدا على عشاء آه على اي مشروب واقعد ادردش معاه واضحك معاه فيقول لك لا انت لما تعزمه على مشروب ده ده ده ما وردش في السنه لا خد بالك من حاجه البدعه انما تكون في الدين ولا تكون في الدنيا واخد بالك يعني بمعنى ايه بمعنى ان بعض الناس فاهمه الامور غلط شويه ازاي يقول لك مثلا مثلا على سبيل المثال طب هو مش كان يعني على عهد النبي كانوا بيركبوا جمال يبقى احنا لو ركبنا عربية النهاردة يبقى بدعة لا حبيبي البدعة لا تكون في أمور الدنيا وإنما تكون في أمور الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أمور الدنيا أنتم أعلم بشؤون دنياكم صلى الله عليه وسلم ولذلك أذكر أن كان واحد من المتشددين جدا جدا يعني وكان معاه مجموعة برضو كده من من بتوع التكفير ربنا يعافينا عافيك يا رب العالمين فراحوا يزوروا أحد العلماء علشان يناظروه فرجل استقبلهم علشان يبين لهم ان يعني ان ان مساله تكفير ومش تكفير ده ده ده كان ما كانش منهج النبي عليه السلام ولا كان منهج سلفنا الصالح فراحوا له البيت وكل واحد فيهم كان عنده عجله فركبوا العجل ووصلوا لحد البيت عنده وربطوا العجل كده بجنزير كده في بره في عمود نور كده وراحوا خبطوا عليه ودخلوا له الرجل كان كريم جدا فراح محضر لهم العشاء وقعدوا مع بعض ياكلوا فالمهم فحط لهم الاكل ورايح يجيب بقيه الاكل فرجع فلقاهم كسرين ايه كسرين ترابيزه السفره فبيسال واحد فيهم بيقول له هي الترابيزه وقعت قال له لا احنا كسرناها فقال له طب كسرتوها ليه قالوا لانها بدعه ما كانتش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم ياكل على ايه على سفره فقال له طب والله ليكم حق والله جزاكم الله خير انتوا علمتوني متشكرين قوي وراح قال لهم طب بس استاذنكم راح اجيب لكم ميه وفعلا راح جاب ميه وحطها جنب الباب كده وخرج فتح الباب طلع بره لقى كل واحد فيهم كان جاي ايه راكب عجله مسك شاكوش وكسر العجل كله ما خلاش ولا عجله ودخل قعد كل معاهم وشرب معاهم والدنيا جميله ومفيش اي مشكله وبعد ما خلصوا القعده الحلوه ديت وهم خارجين فقالوا له ايه ده مين اللي كسر العجل ده قال لهم ما هو ده ما كانش على عهد النبي ده بدعه واخد بالك يبقى دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة كتير جدا من سلفنا كان ربنا أعطاهم منحة مفاتيح القلوب ازاي ان انا افتح قلب انسان فتح القلب لا يكون بيدي انا انما انا فقط سبب من الاسباب انما الذي يفتح القلوب والذي يهدي هو علام الغيوب سبحانه وتعالى قل لي يعني الهداية لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى أقول لك آه قل لي بس ده بيتعارض مع قول المولى عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أقول لك نعم كلامك مظبوط لكن خد بالك من حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان في نوعين من الهداية ركز معايا في الحتة المهمة دي في نوعين من الهداية هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وقبول هداية الدلالة والإرشاد دي بتاعة النبي وكل الصحابة والتابعين وكل علماء الأمة ودعاة الأمة ربنا مكنهم من هداية الدلالة والإرشاد يعني إيه؟ يعني أنا شغلتي دلال مرشد بدلك على طريق الجنة برشدك لطريق الجنة بعرفك طريق ربنا سبحانه وتعالى دي اسمها هداية دلالة وإرشاد بقول لك خد بالك لو عملت كده إن شاء الله نرجو إنك تخش الجنة وطريق الجنة بتوصله عن طريق كذا وكذا وكذا وطريق النار ربنا يعافيك بتوصله عن طريق كذا وكذا دي اسمها إيه دلالة الهد... هداية الدلالة والإرشاد أما هداية التوفيق والإثابة و... و... والقبول لا تكون إلا بيد الله وهي دي اللي ربنا قال عنها في الآية الثانية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء المطلوب مني مطلوب مني أبلغ دين ربنا أبلغ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أجتهد على الناس أما القبول والهداية بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك من الخطأ ان بعض الشباب لما يجي يدعو واحد وما يلتزمش ان هو يغلظ عليه في القول لا يا حبيب قلبي انت ادعي وسيب الباب مفتوح يمكن انت ما انتش مقنع يمكن ما عندكش علم يمكن راجل بيقول لك يعني اديني فرصه افكر هو انت حضرتك معتقد ان انت لما تروح لواحد مثلا وتقول له انا عايزك تصلي في ساعتها يقول لك تبت الى الله واحد احد ويقوم قايم في ساعتها متوضي ومصلي وكده خلاص قدامك لا الموضوع مش كده أنا بعرض عليه وبكلمه بكل لين ورحمة ما بنفروش من هذا الدين بفهمه بكل أدب وبكل ذوق هو بقى الحمد لله استجاب اللهم لك الحمد ما استجابش أنا واخد الأجر واخده لأن أنا ما علي إلا أن أبلغ شرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كان الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة كان ليه كلمات كده جميل أول درجة أن العلماء اللي كانوا عايشين في عصره بيقولوا والله لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء الحسن كان ليه جار ما بيصليش خالص وهو عايز يدعوه ودي بقى يعني شوف بقى الاسلوب الجميل اللي احنا كلنا بنتعلمه فقعد يفكر ادعوه ازاي ادعوه ازاي ورجل يعني نحسبه من المخلصين فقعد يفكر يفكر يفكر ففجأة لقى جاره ماشي في الشارع فقال طب انزل وتألف قلبه بكلمتين وامشي معاه شوية لعله عسى قلبه ينفتح فمشي معاه مشي معاه فدخل عليه السلام عليكم قال له عليكم السلام قال له والله إني أرى على وجهك نورا هل تأذن لي أن أسير معك تأذن لي أمشي معاك شوية قال له اتفضل ماشي معاه فربنا قدر إن الإنسان لما يكون مخلص ربنا بيقدر له أسباب نجاح دعوته فربنا قدر ان في جنازه معديه في اللحظه ديت فالحسن البصري راح باصص للراجل اللي واقف جنبه قال له يا هذا ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان لو ربنا احيا الميت ده دلوقتي حالا فيا ترى ماذا سيصنع قال له ماذا سيصنع سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصله لرحم وكذا وكذا قال له خلاص اتفقنا فليكن هو انت فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع ما قلت فتاب الرجل إلى الله سبحانه وتعالى وعاد إلى الله بمفتاح بسيط من مفاتيح القلوب تعالوا نشوف مفاتيح المفاتيح التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم لفتح قلوب البشر واحنا في الفترة دي يا جماعة يعني النهاردة كده قبل ما اجي الدرس حتى اتذكر ما قبل الثورة وما بعد الثورة فلقيت ان احنا عايشين في فترة بتذكرني بشيء ولو يسير جدا جدا من فترة هدنة الحديبية مع ان طبعا في فوارق كتيرة جدا لكن في نقطة واحدة بنتفق فيها مع الفترة بتاعت الهدنة اللي هي ايه اللي هي فترة الامن والامان ان في امن وامان طول يا, طول يا جماعة ما في امن وامان في البلد طول ما في انا ما بكلمش عن ان في انفلات امن دلوقتي لا انا بتكلم امن من انك انت تلتزم ومحدش يعاقبك يعني في النظام السابق كان يعني كتير جدا من الشباب كتير من البنات البنت عايزه تلبس حجاب ابوها يقول لها ابوس ايدك اوعى تلبسي حجاب الاقي تاني يوم جايين لك حمله يقبضوا عليك انا مش هستحمل انا ممكن اموت فيها شاب عايز يلتزم ابوه يقول له ابوس ايدك يا ابني ما توديناش في داهيه ده كلام الناس يعني خد بالك لما الدنيا راقت بعد الثوره كل اللي عايز يلتزم بفضل الله بيلتزم فالحمد لله فتره اقبال جميله جدا تعالوا نشوف مفاتيح القلوب التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد مفتاح مش هيكلفك ولا حاجة ولا حاجة ولا أي حاجة بالمرة كل ما في الأمر حتة بسمة وحتة رحمة مفتاح البسمة والرحمة يمكن حضراتكم فاكرين ان انا من 21 سنة من بداية دعوتي كنت دايما اقول الكلمة ديت اكيد كتير منكم فاكرينها كنت دايما دا اقول وارجعوا بقى لشرايطي من 21 سنة كنت اقول يا شباب عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة سبحان الملك في حديث رواه المنذري بسند جيد ان رجل ويمكن عارفين كلنا القصة ديت رجل سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه راجل سنه كبير جدا سنه عدى ال 100 سنة فجاي للنبي وكان لسه الراجل ده ما أسلمش فبيقول له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزعها على أهل الأرض لأغرقهم جميعا بيقول له أنا عندي شوية ذنوب لو توزعهم على أهل الأرض كلهم يغرقوا كلهم لو واحد مكان النبي يعني طبعا موقف غريب ومحرج قوي يعني راجل عنده 120 سنة مثلا ولا 130 سنة وبيقول انا عندي ذنوب تغرق اهل الارض هو انت لسه فيك نفس تعص ربنا انت لسه يعني لسه ما اتعصتش لسه ما رجعتش ربنا لكن النبي ما عملش كده ابدا صلى الله عليه وسلم واذا بالحبيب المصطفى يبتسم في وجهه البسمه هنا بسميها السحر الحلال السحر الحلال جرب كده حضرتك في اي مجال اصل انت مش لازم تكون داعيه يعني مذاكر الكتب التسعه وحافظ متون وخاتم قران النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية أي آية بس أعرفها وأعرف سبب نزولها وأعرف قصة كده جميلة ومعاها حديث وروح ذكر الناس بالله ولعل وعسى ربنا يفتح بك القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى فالرجل أول ما قال كده للنبي النبي راح مقابل الكلمة ديت ببسمة حلوة كده والبسمة دي صاحبها على طول مباشرة جبريل عليه السلام ينزل من فوق سبع سماوات ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة معينة ايه هي الحاجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فالراجل بص كده أنا قعدت أتخيل الموقف ده الراجل واقف قدام النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي عبد الله بن سلام قال في حقه كما عند الترمذي بسند صحيح لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه أي أطرحوا إليه قال فكنت في من انجفل إليه فلما رأيته ونظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب مش ممكن الوش ده يكذب أبدا مستحيل خدت بالك فرجل برضه طرأ عليه نفس المعنى ده الوش ده مش ممكن تكون البسمة ديت ان هو بيبتسم بيضحك عليا ومش ممكن يكون بيتريق عليا ومش ممكن يكون بيكذب عليا ومش ممكن يكون بيسألني السؤال ده في مقابل ان هو يقوم وعدني وعد كده والوعد ده مش هيتحقق لا لا لا اكيد الراجل ده صادق صلى الله عليه وسلم النبي بيقول له اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله بص للبسمه كده قال له اشهد اشهد جبريل لسه واقف جبريل لسه موجود نزل من فوق سبع سماوات في لحظه قال له قول له يا رسول الله أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات فراح النبي قايلها له قال له أبشر فإن الله شوف بقى سبحان الله بسمة وبعدها أبشر عايز القلب ده يتعمل فيه إيه قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات الرجل لسه ما فرحش عارف ليه لأن هو عايز يقول لا ده لسه في حمل تقيل ورا النبي لسه ما عرفوش قال له وغدراتي وفجراتي عارف زي مثلا سامحني يعني لما واحد موظف كان بيمثل الشركة في مشروع ما فبعدين خسر الشركة مثلا خمسين مليون دولار ومعاهم ثلاث عربيات نص نقل واخد بالك فلما جه للمدير فالمدير قال له انا عرفت ان انت خطرت الشركة ثلاث عربيات نص نقل وعموما انا مسامحك فالراجل لسه ما فرحش لان في وراها 50 مليون دولار انا مخسره من الشركه فانا مش مهم عندي الثلاث عربيات النقل انا المهم عندي ايه ال 50 مليون فقال له لا ده انا في كمان 50 مليون دولار انا مخسره من الشركه قال له ودي كمان انا مسامحك عليهم شوف بقى فرحته عامله ازاي هو الراجل عمل كده بيقول له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي قال له وغدراتك وفجراتك كمان الغدرات والفجرات بتاعتك كلها ربنا حولها لك إلى حسنات الرجل هنا بقى في اللحظة دي حس بالإيه بالمنحة الجميلة دي راح منطلق وقال الله أكبر الله أكبر اللي الرواية بتقول كده فمشى الرجل وهو يكبر والنبي يبتسم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار وإذا بالآية تطلع على طول في ساعتها على طول جبريل يمليها للنبي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله عشان كده النبي خلى البسمة مجرد البسمة صدقة لأن في ناس فاهمة أن الصدقات فلوس وبس لا يبقى أنت فاهم الموضوع غلط افترض أنا معيش فلوس يبقى ما تصدقش لا في أنواع كتيرة من الصدقات ولو تذكروا حضراتكم في درس مرة كانوا درسين الحقيقة كانوا درسين ورا بعض وكان كل درس منهم لمدة أظن ساعتين زمان لو تفتكروا عملت لكم درسين اسمهم صدقات مفقودة ايه الصدقات المفقودة ذكرت لو تفتكروا حضراتكم 32 نوع من انواع الصدقات المفقودة اللي ملهاش علاقة ممكن يكون يعني بعضها ليه علاقة بالفلوس وبعضها ملوش علاقة بالفلوس خالص يعني ممكن اي حد في الدنيا يتصدق ممكن لو حتى واحد مش لاقي ياكل ممكن يتصدق بالبسمة بالبسمة شوف انا قاعد قدام حضراتكم دلوقتي ممكن يكون قاعد قدام قد ايه ألف ألفين عشرة عشرين خمسين ألف مئة ألف مليون اتنين مليون الله أعلم كل من ينظر إليك وأنت تبتسم فأنت تتصدق عليه عارف ليه أحيانا يا جماعة ودي جربتها ممكن الإنسان يحصل له أزمة نفسية وده وارد أي حد في الدنيا هو يا جماعة هو كل الناس فرحانة على طول ومبسوطة على طول واخد بالك ده واحد مرة قالها لي زمان قال لي والله يا شيخ محمود اللي عجبني فيك ان انت ما شاء الله مروق الاناني ومريح العظمتين وما بتزعلش خالص ومديها يعني قلت له مين قال لك كده انا ممكن يكون عندي مشاكل قد مشاكلك 10 مرات 20 مره لكن المؤمن في محل الدعوه لازم يبقى حياته عمله لها وجهان مش يبقى هو نفسه بوشين لا استغفر الله عمله لها وجهان وجه فيه الاحزان ووجه فيه الافراح خليك ذكي خليك ذكي لكل مقام مقال في مقام الأسرة والعائلة والأصدقاء والأصحاب وقرايبي وحبايبي لو عندي مشكلة ممكن أكون قاعد متضايق وبحكي لهم وأنا حزين ومش عايز أقول مكشر بس على الأقل مش مبتسم إنما في محل الدعوة ارم همومك ورا ظهرك الناس ملهاش ذنب في اللي انت فيه فلابد ان انت تبتسم اولا عشان تكون سبب في تفريج هم الناس اللي قاعدة قدامك ثانيا او اولا لانها صدقة ثم ثانيا قد تكون سببا في تفريج هم الناس احيانا حبايبي واحد يكون خارج من بيته في مشكلة زعلان متضايق مغموم حاسس ان الدنيا كلها بقت شر من كتر الاخبار اللي بيسمعها والقتل والتشريد و و و وده بياكل مال اخوه وده وده كل ميراث اخته ده فبيحس ان الدنيا مليانه شر فلما يخرج ويلاقي واحد مبتسم في وشه بترجع له ثقته بنفسه بترجع له حبه لدينه فيقول لك الحمد لله رب العالمين مش كل الدنيا وحشة لسه الدنيا بخير ممكن يكون واحد يأتم من حياته يشوفك وانت مبتسم ترجع له ثقته مرة تانية ويبتدي ينتج مرة تانية ويبتدي يبذل ويبتدي ويبتدي ببسمتك عرفت ليه هي صدقة مش لمجرد بس واحد بيبتسم في وش الناس كده خلاص لا ابتسم بنية ابتسم وخلي كل حاجة في حياتك بنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يبقى تبسمك في وجه أخيك صدقة والحديث رواه الترمذي بسند صحيح دقيقة وهنطلع فاصل بس عايز أقول قبل ما نودع العنصر الأولاني أو المفتاح الأولاني ممكن تكون البسمة يعني ثقيلة على بعض الناس أنا أذكر أن أحد إخواني الدعاء ربنا يحفظهم جميعا يا رب العالمين بيقول لي في مرة من المرات يعني قلت قلت يعني قال لي شفت لك درس لمدة ساعتين كاملين مبتسم فقلت يعني معقولة ممكن يكون بيتكلف البسمة دي لمدة ساعتين فقلت طب والله العظيم اللي قلته وأعمل زيه قال لي طلعت على الهواء وفضلت مبتسم لمدة عشر دقايق لقيت العروق بتاعت وشي كلها ركبت فوق بعضها ووشي اتكعبل فرحت على طول مشاور المخرج فاصل قال لي طلعت فاصل ورحت مظبط وشي ومكشر تاني فحسيت ان انا هديت فعرفت ان لا يمكن حد يبتسم ساعتين آه، وهو بيتصنع إلا إذا كانت دي سجيته وطبعه فعلا إن هو مبتسم ولا يمكن يتصنعها إنسان على وجه الأرض ده كان المفتاح الأولاني مفتاح البسمة والرحمة وأقسم لكم بالله ياما شفنا ثمرات كتيرة جدا وجميلة جدا وفي غاية الروعة والجمال بإن أنت تبتسم في وش الناس حتى لو ما شفتش الثمرة فعلى الأقل أنت بتتعبد لله سبحانه وتعالى وبتتقرب إلى الله وبتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أنت تبتسم في وشوش الناس وأن أنت تكون سبب في بعث الأمل في قلوب الناس تعالوا نكمل مفاتيح القلوب ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي عدنا مرة تانية مع مفاتيح القلوب الحقيقة فن الدعوة هو حاجة راقية جدا وجميلة جدا أذكر آه، كنت في أحد الدول وعملت لهم كورس كده مكثف لمدة ست أيام كل صلاة بعدها درس فعملنا 30 درس في فن الدعوة الدعوة ليها فن كبير جدا جدا الموضوع مش موضوع حفظ نصوص وكلمات و- ومتون وختم القرآن و- وان انا احفظ احاديث كتيرة الموضوع محتاج ان واحد يكون حاسس بالناس قوي وفاهمهم قوي ويكون عارف ان آه، لكل مقام مقال يعني ما يقال لهذا لا يقال لهذا وما يقال في هذا الوقت لا ي- لا يقال في وقت آخر وما يقال في هذا المكان لا يقال في مكان آخر ولذلك تجد الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة مثلا حينما آه، كان يعيش في العراق كان ليه فتاوى لما ساب العراق وجه مصر الفتاوى بتاعته اتغيرت هل الدين بيتغير لا يا جماعة لأن في فرق كبير جدا ما بين الحكم والفتوى الحكم لا يتغير أبدا لا بتغير الزمان ولا المكان ولا الأشخاص أما الفتوى هي التي تتغير إيه الفرق إزاي إدي مثال يعني ندي مثال بسيط جدا الحكم في الخمر محرمة ولا مش محرمة طبعا محرمة دي أم الكبائر طيب جميل قوي قلنا قبل كده مثال واحد ماشي في صحراء وبعدين آه، آه، الدابة بتاعته ماتت أو أو العربية بتاعته عطلت ونزل ماشي على رجليه وأقرب بلد هيوصل لها بعد 3 أربع أيام واحتمال كبير جدا يكون مات مش احتمال لا ده أكيد هيكون مات والمية خلصت والأكل خلص وبعدين ماشي وفجأة خلاص أوشك على إن هو يفارق الحياة هيموت خلاص فجأة لقى زجاجة خمر يشرب ولا ما يشربش؟ اه يشرب ده حكم ولا فتوى؟ لا دي فتوى الحكم ان الخمره محرمه هيشرب خمره هيشرب قد ايه؟ هيشرب حبه صغيره بقدر ما يقيم حياته مش هيروح يعمل دماغ يعني لا يعني ايه هيشرب شويه صغيره خالص طيب فضل ماشي ومعاه زجاجه الخمر ما تشربش لحد ما تلاقي نفسك برضه هت- هتموت مش قادر يشرب بق تاني لحد ما جه وصل مره واحده كده لقى نفسه على اطراف بلد ولقى ميه في الوقت ده ايه ارمي ازازه الخمره الخمره حرام ده اسمه حكم ولا فتوى ده اسمه فتوى اما الحكم فلا يتغير ابدا فده اللي احنا محتاجين نفهمه محتاجين نفهم فقه الدعوه اتكلم مع ده ازاي واتكلم مع ده ازاي واوصل الدعوه ده إز- ازاي و- ووصلها امتى ووصلها باي كيفيه وباي صوره ده الفرق بين داعيه وداعيه المنهج واحد الكلام واحد الكتب واحدة الكتاب والسنة لن يتغيرا ولكن مين بقى اللي يقدر يوظف الكتاب والسنة بشكل مبسط بشكل معين يعني بحيث ان هو يخلي الناس فعلا آه، يعني تتشرب المعلومة وتفهمها و- وت- وتهتدي بفضل الله سبحانه وتعالى المفتاح الاولاني هو مفتاح البسمة والرحمة تعال نشوف المفتاح الثاني المفتاح الثاني مفتاح الحلم انا ابتسمت وتعاملت مع الناس برحمة وكنت مثلا سبب في خير ليهم طيب لسه ما اهتدوش وبدأوا يتعاملوا معايا بشيء من الغلظة وبشيء من الشدة وبدأوا الموضوع بالنسبة لهم الموضوع بقى مناظرات ومواجهات وكلمات لاذعة و و إن أنت تتحمل بقى قال صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إمعة إن أحسن الناس أحسن إليهم وإن أساء الناس أساء إليهم ولكن ليوطن أحدكم نفسه أنه إذا أحسن إليه الناس أحسن إليهم وإن أساءوا اجتنب إساءتهم يبقى إذن هو ده المسلم إن أنا مش معنى كده بقى أنا واحد بقى إيه بيشتمني أشتمه بيضربني أضربه بيسيء لي أسيء له لا ده الرجل جاء إلى النبي والحديث رواه مسلم قال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي فإذا بالحبيب المصطفى لأنه سمع من طرف واحد يقول صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل كأنك بترمي في وشهم الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك الله يبقى إذا المسألة محتاجة حلم كده كده طريق الدعوة عمره ما كان مفروش بالورود يا جماعة لازم ان انت هتتأذي ولازم هت... يعني سبحان الملك لازم هتلاقي مشاكل كتيرة جدا هتلاقي نفسك عاجب فلان ومش عاجب فلان هتلاقي فلان بي بي بيتكلم معاك باسلوب كويس وفلان بيتكلم معاك باسلوب مش كويس هتلاقي فلان بيبعت لك رسائل حب وفلان بيبعت لك رسائل كره تحمل تحمل انت تبتغي بالدعوه وجه الله سبحانه وتعالى فلا تلتفت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير قلبه من ناحيه الناس اللي هم يعني اساءوا اليه ولكن انما كان يدعو لهم كان يدعو لهم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون خد بالك والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لما اشتد إيذاء المشركين بالمسلمين قالوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولذلك الإنسان لا يغير مبدأه مبدأك واحد أنا إنسان محترم أنا إنسان مهذب أنا إنسان طيب أنا إنسان متربي في كل الأحوال مش كويس معايا أنا كويس معاه واللي مش كويس معاه مش عارف أعمل فيه إيه لا ده مش مبدأ ده مش مبدأ مبدأ المسلم أنا كويس في كل الأحوال ولذلك قعدت أقرأ في سيرة النبي عليه السلام وتأمل فيها كده قلت سبحانك يا ربي في سيرة الرسول عليه السلام كلها وأنا يعني شرفت بأن ربنا أكرمني ب ب ب بكتابة كتاب سيرة الرسول كاملة من الألف للياء لما قعدت أتأمل في سيرة الرسول عليه السلام لقيت النبي عمره ما غلط في واحد مشرك تخيل حضرتك عمرك واقرأ السيرة يمكن أنا مش واخد بالي اقرأ السيرة بالله عليك عمرك شفت النبي في يوم من الأيام في أي جزء من أجزاء السيرة بيقول يا أبو جهل يا كذا يا كذا وشتمه عمرك شفت النبي شتم أبا لهب عمرك شفته شتم عقبة بن أبي معيط عمرك شفته شتم الوليد بن عتبة ولا عتبة بن ربيعة ولا الناس دي كلها ما شتمش حد أبدا أبدا لدرجة إن إن إن إن عتبة بن ربيعة رايح له بيتكلم معاه وبيفاوضه إن تريد ما إن تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما تشاء وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا وإن كانت بك الباءة وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء اللي أنت عايزه والنبي صلى الله عليه وسلم بص واقف قدامه بصت كده وعمال بيسمعه بيسمعه ده مين ده راجل مشرك وكافر وجاي بيقول للنبي لو يعني أنت يعني هي المسألة مسألة يعني مسألة دعوة ودين و لا لا لا لا ده احنا ممكن نديك الثمن ده بيقول لمين الكلام ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بيقول له لو عايز التمن نديك التمن عايز ايه انت عايز ايه من ورا الدعوه دي ملك تعالى خلاص انت بقيت الملك بتاعنا عايز ايه فلوس هنجمع لك كل فلوسنا ونديها لك بتحب النساء هنجوزك اجمل بنات مكه مش واحده ولا اتنين لو عايز تجوز 100 نجوزك 100 يوم النبي يعمل ايه ما قالوش بقى ده انت انسان سفيه او قليل الادب او او او ما قالش الكلام ده ابدا مش النبي اللي يقول كده صلى الله عليه وسلم سابه يتكلم يتكلم يتكلم لحد ما الراجل سكت يقوم النبي يقول له ايه خد بالك الرجل لما تعوز تعظمه تكنيه يعني يعني لما تيجي تقول مثلا ازيك يا شيخ محمود مثلا فاهم ازاي لما تعوز تعظمني تقول لي ازيك يا ابو عمار مثلا تعوز تتكلم مثلا سين من الناس ابنه مثلا اسمه محمد هو راجل مثلا اسمه سيد تقول له مثلا ازيك يا استاذ سيد لما تعوز تعظمه تقول له ازيك يا ابو محمد خد بالك فالنبي عمل, عمل ايه مع المشرك ده قال افرغت يا ابا الوليد عمرك شفت ادب في الدنيا بالمنظر ده افرغت يا ابا الوليد يعني عايز يقول له ايه انا مش هتكلم ولا كلمه الا لما انت تشبع كلام وتخلص وتقول لي انا خلصت مش كلمتين انت بتقول ايه وقعد يقطع وعمل و لا مش النبي شفت اخلاق النبي شفت حلم النبي شفت راجل بيعمل معاه ايه وشوف النبي بيحلم عليه ازاي سبحان الملك شيء فوق الخيال أفرغت يا أبا الوليد قال أجل النبي ما ردش عليه بولا كلمة بدأ يقرأ عليه آيات من سورة فصلت إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الراجل ما كانش منه غير انه عمل حاجة واحدة حط ايده على فم النبي وقال انشدك الله والرحم الا صمت كفاية ما تكملش ليه راح لكفار قريش قالوا له حصل ايه قال لهم حصل كذا كذا كذا فقال لي كذا فحطيت ايدي على فم ال- فم محمد صلى الله عليه وسلم وقلت له انشدك ال- انشدك الله والرحم الا صمت لاني خشيت ان ينزل بكم عذاب من عند الله شوف ادي الادب عمرك ما سمعت ان النبي سب واحد من الكفار ولا شتمه ولا قال كلمه وحشه في حقه بل كان أقصى حاجة وصل ليها النبي عليه السلام بعد إيذاء شديد جدا بعد ما رموا سلة الجزور على ظهره ورموا التراب فوق راسه وعملوا فيه اللي ما يتعملش فقام يدعو عليه اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان وسمى سبعة, سبعة من الكفار وهؤلاء السبعة رموا في القليب يوم آه، غزوة بدر بعد غزوة بدر في قليب كده بئر ما فيهوش ميه اسمه قليب اترموا في القليب السبعة اللي النبي دعا عليهم اللهم عليك بفلان ده أقصى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لما يشوف حد بيخطئ ما كانش يقول له أنت أخطأت ليه أنت عملت كده ليه ده سيدنا أنس يقول كما عند مسلم خدمت رسول الله عشر سنوات عشر سنين راح له هو عنده عشر سنين و- و- وسابه عنده عشرين سنة خد بالك 10 سنين بيخدم النبي قال فما قال لي اف قط وما قال لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله خد بالك عمره ما لمني ابدا يعني حتى مجرد اللوم ما لموش درجه مره بعته يجيب له حاجه فانس لقى الصبيه الصغيرين ما لسه صغير برضه 10 سنين فلقى الشب... الولاد الصغيرين بيلعبوا فقعد يلعب معاهم ونسي انه كان راح يجيب حاجه للنبي فالنبي لما أنس اتأخر عليه راح يدور عليه بنفسه صلى الله عليه وسلم شوف التواضع فلقاه بيلعب مع الصبيان ما مسكوش بقى راح رزعه عشان يقول له بقى أنا النبي صلى الله عليه وسلم وبقول لك روح هات لي كذا وانت اتأخر عليا ما عملش كده النبي عليه الصلاة والسلام وما غضبش نفسه أبدا وإذا به أول ما شافه بيلعب مع الصبيان كده راح كده إيه من ورا كده وماسكه كده بالراحة كده وقال هلا ذهبت إلى حاجتنا يعني م- ما رحتش تجيب لي الحاجة بتاعتي فأنس بن مالك كسف قال نعم يا رسول الله أنا أذهب الآن وسابه وراح ما لموش ولا عمل معاه أي حاجة بالمرة شوف الحلم وصل لدرجة إيه وواحد يجي له راجل أعرابي يجي للنبي عليه السلام ويخنقه من ورا من ورا يخنقه كده من التلابيب بتاعته لحد ما أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ بيقول له أعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال أمك شوف يعني قمة في قلة الأدب وبيتعامل كده مع مين مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لو انت مكان النبي تعمل ايه وانت ما انتش النبي انت شخص عادي انسان عادي جدا واذا بالحبيب المصطفى يستدير ايه المتوقع انه يتعمل في الوقت ده انت عارف إن ممكن ممكن يتعمل في الوقت ده ويبقى مش غلطان لو حد عمل كده واذا بالنبي يبتسم ويأمر له بعطاء يأمر له ايه بعطاء ياخده سبحان الله مع ان الراجل عمل ايه خنق النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي كان بيعذر الاعراب لان هم كانوا في بيئه بدويه ما كانوش عارفين الذوقيات اللي يتعاملوا بها مع النبي فكان بيعذرهم ولذلك النبي فتره من الفترات نهى الصحابه ان هم يسالوه عن اي شيء خد بالك فكان الصحابه يفرحوا ان واحد اعرابي يجي ان الاعرابي ملوش قوانين في التعامل يعني مفيش حاجه اسمها اسمها تسال امتى ما تسالش امتى انا اسال وقت ما عاوز يعني واخد بالك واخد الموضوع كده بالدراع فكان يخش الاعرابي على النبي مباشره اخبرني يا رسول الله ويساله عن كذا وكذا وكذا فالصحابه يسمعوا السؤال ويسمعوا الاجابه فيستفيدوا من سؤال الاعراب حلم عجيب جدا حقيقة من ضمن المواقف العجيبة أوي الحلم النبي اللي, اللي, اللي فعلا تخلي الواحد دماغه تلف كان في واحد حبر من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة زيد بن سعنة أو زيد بن سعنة خد بالك في يوم من الأيام النبي آه، ما كانش يلاقي أكل في بيته فاقترض عشرين صاع من التمر من هذا الرجل اليهودي ولا عجب في ذلك فقد ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من شعير والحديث في البخاري ومسلم فعادي ان انت تتعامل مع اهل الكتاب واخد بال حضرتك آه، في الاخذ والعطاء غير ذلك لكن دون ان تبدل في دينك ولا عقيدتك ولا ان تجامل على حساب هذا الدين العظيم واخد بالك فالراجل اللي هو زيد بن سعلة ده سلف النبي 20 صاع من تمر والنبي مثلا مثلا ده انا بدي مثال يعني قال له مثلا هديك ال 20 صاع دول مثلا يوم واحد رمضان مثلا انا بدي مثال يعني فالراجل حب يختبر اخلاق النبي فراح له يوم واحد شعبان برضو انا بدي مثل الروايه ما بتقولش هو كان رمضان ولا في شعبان الروايه بتقول ان هو راح له قبل موعد الاداء خد بالك فراح له مثلا يوم واحد شعبان وراح يتكلم بمنتهى يعني سوء ادب مع النبي عليه السلام قال له ايه قال له انتم بنو عبد المطلب قوم مطل في الاداء دايما بتمطلوا كده وتتعبونا ما تأدي اللي عليك فمين اللي وقف جنب النبي عمر بن الخطاب يعني وانت عارف عمر بن الخطاب كل حاجه عنده واضحه كما قالت امنا عائشه كان عمر اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع واذا مشي اسرع كل حاجه عنده واضحه فاول ما شاف المنظر ده عينيه كده ايه يعني عارف آه لفت وراح ايه بص له كده وقال له أتقول هذا لرسول الله يا عدو الله والله لولا أني أخشى غضب رسول الله لأطحت بهذا السيف عنقك كنت طيرت رقبتك دلوقتي بالسيف دوت خد بالك فإذا بالحبيب المصطفى ما فرحش بقى ما قالش أيوة كده عفارم عليك ورايا رجالة ما شاء الله عليك يا عمر أيوة كده فاهم ازاي النبي ما عملش كده قال له ما أردنا منك هذا يا عمر إيه اللي خليك تعمل كده قال فما أردت مني يا رسول الله قال أردت منك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء كنت تطلب منه يكون مؤدب وهو بيطلب واطلب مني أن أنا أدي اللي عليا ثم قال لعمر اذهب يا عمر إلى بيت مال المسلمين وأعطيه عشرين صاعا من تمر وزده عشرين صاعا جزاء ما روعته ما انت لما اتكلمت بالمنظر ده ووصلت له الراجل اتخض وما تعرفش ممكن ايه يكون اللي حصل له واخد بالك ممكن يكون راجل راح فيها يعني فقال له روح اديله 20 صاع من تمر وزده 20 صاعا اخرى جزاء ما روعته عمر بن الخطاب واخد زيد بن سعنه هو ما يعرفوش هو يسمع عنه بس ما يشوفوش فماشي معاه وراح يديله بقى التمر فقال زيد بن سعنه يا عمر الا تعلم من انا فقال له لا من انت قال انا زيد بن سعنه قال خيبك الله حبر اليهود قال له, قال له ما الذي حملك على أن تفعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر والله قال له والله لقد رأيت لقد قرأت صفة النبي في التوراة كلها فرأيتها كلها إلا صفتين أردت أن أستوثق منهما أنه يسبق حلمه جهلة وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة أما وأني قد رأيتهما فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمفتاح ده مفتاح له أثر عجيب جدا له أثر لا يخطر على قلب بشر إن لما إنسان يسيء لك أنت تحسن له إحسانك إليه والله العظيم بيكون سبب هدايته يذكر ان كان التابعي الجليل ابراهيم بن ادهم كان ماشي مرة في الشارع فقابله واحد يهودي عزكم الله ماسك كلب بسلسلة ماسك كلب بسلسلة فاول ما شاف ابراهيم بن ادهم ابراهيم بن ادهم امام علم فقال له يا ابراهيم الحيتك دقنك دي الحيتك خير من دنب كلبي ربنا يعفينا فيك يعني دير الكلب لحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك لو حد مكان إبراهيم بن أدهم إمام علم واحد يهودي بيقول له لحيتك ولا أعزكم الله ولا ديل الكلب فنظر إليه إبراهيم بن أدهم وقال له والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي ولئن كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك معادلة بسيطة جدا فالرجل اليهودي كسف منه قوي وقال والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد تاني جاي للإمام الشافعي فبيقول له أنت الشافعي انت عارف في بعض الناس ربنا عارفين عارفين عندهم فجور في التعامل مع أهل العلم ممكن يلاقي عالم في الشارع يقل أدبه عليه خد بالك مع انه لن يستفيد اي شيء من انه يقل ادبه على هذا الرجل لكن هو كده بيقرا اهل الدين ويقرا اهل السنه فيقل ادبه على اي حد فاذا بالرجل بيقول له انت الشافعي فما قالوش انا الشافعي كده حاف يا ابني انا الامام الشافعي اللي الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال عني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان لا ما قالوش كده بيقول له أنت الشافعي قال له نعم أنا الشافعي قال والله إنك فاجر فاسق بيقول الكلام ده لمين للإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة فالإمام الشافعي أول ما سمع الكلمة دي تأثر بس شوف اتصرف إزاي رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول يعني لو أنا فعلا فاجر فاسق اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول خد بالك فاغفر لي وارحمني وتب علي وإن كان عبدك خد بالك الأدب شوف الأدب شوف الأدب بقى اللي اتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عبدك ما قالش كاذبا ما رضيش يقولها وإن كان عبدك غير ذلك ما هو الصادق فاغفر له وارحمه وتب عليه الرجل بكى بكى من هذه الكلمات و- واحتضن الشافعي وكان الشافعي بعد ذلك من أحب الناس إلى قلبي هتقول لي ده أيام الشافعية بقى وأنت بتتكلمني على أيام الشافعية طب هكلمك عن أيام في القرن العشرين وهكلمك عن أيامنا دي الإمام حسن البنا رحمه الله رحمة واسعة واحد جاله فبيقول له يا إمام قال ماذا تريد قال والله إني أكرهك خد بالك بقى تخيل حضرتك واحد جالك بيقول لك والله العظيم أنا بكرهك هترد عليه تقول له إيه يعني عفوا يعني طب ما انا كمان بكرهك مثلا او او تكره ولا تحب انت مين انت عشان تحبني ولا تكرهني ممكن بعض الناس تتصرف التصرف ده شوف الامام حسن البنا رحمه الله رحمه واسعه شوف اتصرف ازاي بيقول له يا امام والله اني اكرهك والله اني اكرهك فالامام قال له ووالله اني احبك مش انت راجل مسلم طبعا بحبك فالراجل يعني زي ما تقول حصل له صدمه من الرد قال له ولكني اكرهك في الله قال له وهذا يزيدني حبا فيك ما دمت بتكرهني من أجل الله ده يحببني فيك أكتر ده أكيد أنت إنسان فاضل فالراجل اتكسف وأصبح الإمام حسن البنا بعد ذلك من أحب الناس إلى قلبي ياما شفنا نماذج يا جماعة نماذج لا تخطر على قلب بشر من ال- ال- الحلم الحلم إن حد يضايقك وأنت تحلم وتصبر ممكن واحد افترض أنت النهاردة كراجل داعية افترض واحد اتصل قال لي أدبه عليك على الهوا تعمل ايه هتشتمه خلاص الله يسامحك افترض واحد قابلك في الشارع اتكلم معاك كلمتين مش كويسين الله يسامحك عارف كلمة الله يسامحك ديت عارف لما تتغاضى عن أخلاق الناس بالمنظر ده صدقني وإن لم يلتزم أمامك والله هيفكر قبل غ- يعني بدل المرة ألف مرة ويقول ما شاء الله ادي اخلاق المسلمين بجد ادي الناس المحترمه ادي الناس اللي عندها دين اللي ما بتغضبش نفسها اللي ما بتبادلش السيئه بسيئه بل بالعكس في هنا فضل وفي هنا عدل العدل ان انت تقابل السيئه بالعفو والفضل ان انت تقابل السيئه بالحسنه ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين الحقيقه الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعه غريبه جدا جدا و... وما زلنا هنتكلم ان شاء الله عن مفاتيح القلوب ميعادنا يوم الاربعاء في لقاء مفتوح جدا جدا عشان بعض الناس بيقول عايزين نتواصل نتواصل ان شاء الله من خلال اللقاء ده ساعه كامله نستمع الى استفساراتكم آه، طبعا في برنامج فتاوى مخصوص موجود للاسئله الفقهيه لكن احنا هنتناول الاسئله الاجتماعيه والحياتيه والدعوية و- و- والمشاكل الأسرية غ- إلى غير ذلك هنتكلم في كل دوت ب- يعني ب- ب- بشكل بسيط جدا جدا وحوار مفتوح يوم الأربعاء إن شاء الله لقائنا الساعة آه، عشرة ونص بالليل إن شاء الله على قناة الشباب والحد اللي جاي نكلم نكمل مفاتيح القلوب إن شاء الله ونكمل مع كنوز من السنة يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عني خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته